مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كنت كلمتكم قبل كده عن مجموعه ابن العسال في القوانين الكنسيه اريد الان ان اكلمكم عن مصادر القانون الكنسي مصادر القانون الكنسي اول مصدر للقوانين الكنسيه هو الكتاب المقدس اول مصدر للقوانين الكنسيه هو الكتاب المقدس وكل قانون كل قانون تصدره الكنيسة ينبغي أنه لا يتعارض مع الكتاب المقدس في شيء وهنا نتذكر ما ورد في غلطية واحد ثمانية إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن أنا فيما فليكن محروما إذا مش ممكن أن يوجد أي قانون كنسي يتعارض مع الكتاب وإذا وجد قانون كنسي يتعارض مع الكتاب فليكن قانونا باطلا ولا يكن قانونا على الإطلاق وكمان السيد المسيح في العزة على الجبل في متى خمسة 18 قال إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد ولا نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل فالكتاب المقدس ما نقدرش نعرضه ولكن الكتاب المقدس لم يبحث كل شيء يعني في امور لم يتعرض لها الكتاب فالكنيسه بروحها وبفهمها لروح الكتاب بدات تضع قوانين من اشهر الامور التي وضع فيها الكتاب المقدس قوانين امور الزواج والاسره الزواج والطلاق والزواج الثاني الى اخره يعني زي ما قلت مره ان وصيه الطلاق الوصيه الخاصه بالطلاق في العهد الجديد هي الوصيه الوحيده التي وردت عنها اربع ايات في الاناجيل اربع ايات قلتها لكم قبل كده ما فيش مانع نقولها مره تاني اللي هي متى خمسة اتنين وتلاتين ومتى تسعتاشر تسعة ومرقس عشر احداشر ولوقس ستاشر تمنتاشر ويضاف إليها كورنثوس الأولى سبعة خمستاشر عن الانفصال بسبب تغيير الدين أيضا الكتاب المقدس تكلم عن الزيجة الواحدة فتلاقي دايما كلمة زوجة تأتي بالمفرد زي أب أو أم يعني مثلا يقول إيه من أحب أبا أو أما أو ابن أو أو أبناء أو بنات أو زوجة يعني لما تيجي الزوجة لازم تبقى بالمفرد دايما تيجي بالمفرد يعني ناخد مثل في كتاب مقدس ناخد مثل في مرقس عشرة احداشر شوفوا دي في حكاية الطلاق يقول من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها يعني يزني عليها يعني لو كان مصرح بتعدد الزوجات من طلق امرأته سواء كان طلاقه قانوني أو غير قانوني والتزوج بأخرى تعتبر زيجة ثانية مش واخدين بالكم لكن امتى يعتبر لما بيتزوج بيزني عليها ان الزوجة الثانية غير شرعية لان ملهوش حق غير في واحدة فلو كان الطلاق مش قانوني لو كان الطلاق مش قانوني وتبقى الزوجة لا تزال في عصمته يبقى الزوجة الثانية بيزني فوق الزوجة الأولانية فوق في لوقا أربعة ستة وعشرين قال آية لطيفة يقول إيه إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه لأن ملهوش غير أب واحد وأم واحد ولا يبغض أباه وأمه وامرأته لأنه ملهوش غير امرأة واحدة وأولاده وأخوته وأخواته لأنه ممكن يكون له أولاد كتير وأخوة كتار وأخوات كثيرين حتى نفسه فلا يقدر أن يكون لي تلميذ فاتكلم على الأب والأم والزوجة بأسلوب, بأسلوب المفرد تلاقوا في كتاب شريعة الزوجة الواحدة آيات كثيرة عن هذا الموضوع الكتاب المقدس أيضا له شرائع بخصوص الأساقفة والقسوس والشمامسة خصوصا في تيموساوس الأولى إص- والعذارى والأرامل في تيموساوس الأولى إصحاح ثلاثة وتيموساوس الأولى إصحاح خمسة وتيتوس إصحاح واحد يعني جايب وصايا بخصوص الأساقفة والقسوس والشمامسة والعذارة والأرامل الكتاب المقدس جاب آيات كتيرة خاصة بأسرار الكنيسة سواء بالمعمودية أو سر الإفخارستية أو سر مسحة المرضى أو سر الاعتراف أو سر الكهنوت في حاجات كتيرة جت في الكتاب المقدس عن هذا الموضوع وفي قوانين خاصة بالحياة الروحية والاجتماعية وقوانين خاصة بالكنيسة إلى آخره الكتاب المقدس إذا مصدر المصدر الأول من القوانين المصدر الثاني كتب الطقوس ودي عايزكم تتنبهوا ليها الكلام اللي موجود في الطقوس يعتبر من ضمن قوانين الكنيسة سواء سواء الصلوات الموجودة في الطقس أو الممارسات والحركات الموجودة في الطقس يعني مثلا في رسامة الكهنة تلاقي فيه وضع اليد وفيه النطق وفيه الكلام اللي بيتقال الصلوات الصلوات والنطق ووضع اليد الثلاث والنفخة الصلوات والنطق ووضع اليد والنفخة يعني ايه النطق الصلوات معروف في صلوات بتتقال النطق يعني وضع اليد هو وضع اليد لكن بيوضع اليد ويقول له انت قسيس بقى قسيس بيوضع اليد ويقول له انت اسقف بقى اسقف بيوضع اليد ويقول له ده شماس يبقى بقى شماس اذا النطق مهم النطق الذي ينطق به في المعمودية فعلا بنغطسه ثلاث مرات حتى لو ما كانش فيه قانون يقول تغطس ثلاث مرات طقس المعمودية انك تغطسه ثلاث مرات ده يديك فكرة عن عن قانون كنسي سواء تطبيق لقانون أو قانون غير مكتوب تطبيق لقانون أو إيه قانون غير مكتوب آه، ده أنتوا لما تقروا الطلبة الأخيرة الموجودة في طقس المعمودية تقدر تعرف بالظبط ما هو مفعول المعمودية من الطلبة الأخيرة اللي بتقال طقوس الكنيسة هي حياة الكنيسة العملية وهي القانون الكنسي المنفذ عمليا يعني في القوانين كلام مكتوب نظري لكن في الطقوس هو الناحية العملية ولذلك حتى لم تكن لو لم تكن هناك قوانين مكتوبة ممكن ناخد من الطقوس على شرط انها تكون طقوس سليمة على شرط انها تكون ايه طقوس سليمة لان في طقوس بلاش ما سموهوش طقوس اسميها عادات افتكروها زي طقس وانا ابتديت الغيها الحاجات دي لانها كلام لا يتفق مع روحانية الكنيسة ولا مع روحانية الرعاية زي مثل يقول لك ايه القسيس بعد ما يخلص الأربعين يوم يجي يزفوه هو ومراته مراته ايه اللي حشر مراته في الموضوع ده ويلبسوها ابيض وتخش في الخط وتعمل انها عبد المهم ها عبد المهم يعني يعني مهمة يعني لابد أن نعرف أن الكاهن بعد الأربعين يوما يرجع إلى شعبه وليس يرجع إلى امرأته واخدين بالكم الكلام يرجع إلى شعبه وليس يرجع إلى امرأته لكن كنا نزفوه كما لو كان يعني بيتجوز مناوله جديد ده ولا ايه طب لو كان قسيس مثلا اترسم من الناس الكبار في السن وجه عمره ستين سنة ومراته عمرها سبعين مثلا لا أصل المرأة تعجز أكتر من الراجل فالستين بتاعتها تسوى سبعين يج- يلبسوها بقى لبس أبيض وهي في هذه السن الحرجة كلام مش معقول لا هو حقيقي روحيا ولا رعويا ولقيت واحد مرة جاب لي الكتاب ومكتوب وبيقول قلت له لا لا لا الكلام ده عيب وفاكر ان انا نشرت في المجلة ان ده عيب وما يصحش وان الكاهن يرجع الى شعبه ولا يرجع الى زوجته أم، لا نستطيع ان نحول بعض العادات الخاطئه الى طقوس في الكنيسه او ممارسات كنسيه سليمه فانا لما بقول الطقوس اقصد الطقوس الايه السليمه ده حتى تجد في بن- بالذات بالنسبه للبطريرك بالنسبه بالنسبه للبطريرك تلاقوا كل قطعه من ملابسه يلبسونه اياها مع صلاه معينه مع صلاه معينه توضح عمله او صفاته او عمل الله معه يعني مثلا يلبسوه حاجه في ايده كده ويقولوا يمينك يا رب صنعت قوه يمين الر- آه، يمينك يا رب رفعت يلبسوه الايد التانية ويقولوا يداك صنعتان وجبلتان يلبسوه حاجه كده على على جنبه ويقولوا آه، تقلد سيفك على فخذك استله وانجح واملك يعني معناها ان هو له صفه معينه كل جزء من اللبس له طقس معين وصلاه معينه وهكذا ايضا الملابس كما يلبسها الراهب كل حاجه سواء في لبس الرداء بتاعه او لبس المنطقه او لبس القلنسوه كل حاجه ليها حساب في الكنيسه طقس الكنيسه مجال كبير جدا للتامل الروحي ولمعرفه علاقته بقانون الكنيسه ثالث حاجه من مصادر القانون تاريخ الكنيسه او تاريخ القديسين لان القديسين كانوا يتصرفون بروح الله فنستطيع من تصرفاتهم ان نعرف شيئا من قوانين الكنيسه أقصد آباء الكنيسة المعترف بهم من القديسين سواء في العصر الرسولي أو العصور الزاهية من عصور الكنيسة أو ما يمكن أن نسميه بالسوابق التاريخية بالسوابق التاريخية يعني في بعض من الآباء كان كلامهم قوانين الكلمة التي يلفظونها تعتبر قانونا أو على الأقل تعتبر فتوى شرعية تسير عليها الكنيسة ولذلك بعض أقوال الآباء يعتبر قوانين وبعض رسائلهم تعتبر قوانين يعني مثلا رسالة القديس باسيليوس الكبير إلى أنفلوخيوس تعتبر قوانين كل حرف فيها قانون رسالته إلى ديودوروس أسقف طرسوس تعتبر قوانين يقول لك رسائله القانونية فممكن قوانين الكنيسة نأخذها أيضا من تعاليم الآباء من تاريخ الكنيسة ومن تعاليم الإيه؟ الآباء أو من تصرفات القديسين الرعوية يعني مثلا رسامة الأسقف العام عرفناها ما مصدرها في قوانين الكنيسة مصدرها ان القديس مرقس الرسول وهو صاحب الكرسي الاسكندري رسم اسقفا لمساعدته هو القديس انيانوس كان ممكن ان الاسقف العام يصير بطريركا يعرف ايضا من قانون الكنيسة إن أول خليفة المري مرقس كان هو هذا الأسقف العام الذي كان يساعده اللي هو القديس أنيانوس يعني حاجات كنسية ممكن إن إحنا آه، نأخذها اللي هي السوابق الكنسية ممكن من مصادر القانون ايضا من مصادر القانون ايضا تقاليد الكنيسه لان تعاليم الرب لم تكتب كلها وانما اودعت عند التلاميذ والتلاميذ اودعوها الى تلاميذهم زي الآية المشهورة في تيموساوس الثانية اتنين اتنين بولس بيقول لتيموساوس وما تسلمته مني بشهود كثيرين أودعه ناس أمناء يكونون أكفى أن يعلموا آخرين أيضا يبقى أنا تسلمت من الرب وأنت تسلمت مني وأنت تودعه لناس أمناء والناس الأمناء يدوه لناس أمناء تانيين أو الناس الأكفاء يكونون وكذلك ما ورد عن اقوال الرسل انهم لم يكتبوا بحبر وورق وانما فم لفم فهذا ورد في اخر الرساله الثانيه لمعلمنا القديس يوحنا الرسول وفي اخر الرساله الثالثه لمعلمنا يوحنا الرسول برضه هو إصحاح واحد يقول عندي كلام كثير لأقوله لكم ولكني لم أرد أن يكون بحبر وورق بل لما آتي إليكم يكون إيه بفم الفم أنا دايما لما أقول على الخبر أقول خبر من من فم لأذن مش من فم الفم من فم الفم دي تبقى قبلة لكن هي من فم الإيه لأذن احسن يعني التعبير من فم الاذن احسن الكلام يعني خلي بالكم من النقطه دي اللي هقولها لانها نقطه مهمه جدا جدا الكلام الذي سلمه الرسل للكنيسه ولم يكتب صار جزءا من حياه الكنيسه العمليه ووصل الينا في طقوس الكنيسه يبقى هو تعليم تحول الى تسليم الى تقليد الى طقوس الى قوانين ماشيين دول ولا عايزين يتقالوا تاني تعليم اتحول الى تسليم سلموه للكنيسه والتسليم دخل في حياه الكنيسه وتحول الى طقوس وهذه الطقوس صارت مصدر قوانين مثال لذلك اديه لكم مثال لذلك يعني مثلا لا تجدوا اطلاقا في الكتاب المقدس وصف القداس الالهي لكن القداس الالهي كيف عرفناه الرسل سلموه للكنيسه والكنيسه مارست هذا القداس في حياتها فاصبح جزء من حياه الكنيسه هو القداس فدخل في الطقس وتحول الى قانون الى تقليد وهكذا كل سر من اسرار الكنيسه يعني ما جاش في قوانين الكنيسه يقول لك في بعض قوانين الكنيسه يتكلموا بالتفصيل على المعموديه لكن قبل ما قوانين الكنيسه تتكلم عن المعموديه كانت المعموديه تمارس يعني سلموها فما لاذن سلموها ولما سلموها مارستها الكنيسه وهو ياخد العيل يغطي صوته ثلاث مرات مثلا وبعدين يتهنوه بالميرون بالطريقه الفلانيه ده صار جزءا من حياه الكنيسه وبالتالي جزءا من طقوسه وبالتالي اصبح قانونا غير مكتوب لكن قانونا معاشا في بعض القوانين شرحوا المعموديه لكن عندما شرحوها لم يكن هذا شيئا جديدا انما اصبح تسجيلا لما هو حادث من قبل فضل عشر دقايق يخش بتوع مدرسة لذلك دارس القانون ينبغي أن يدرس طقوس الكنيسة وينبغي أن يدرس تاريخ الكنيسة وينبغي أن يدرس حياة القديسين الرعاه وفي قوانين الكنيسة ينبغي أن نفهم روح القانون لا نصه لا حرفه أو مفهوم النص يعني أضرب لكم مثل خدوا كلمة ديجامي وبوليجامي جاموس بال باليونان يعني زواج digamy يعني الزواج الثاني polygamy يعني الزواج الكتير تعدد الزوجات digamy ساعات في قوانين الكنيسة يختلف معناها من حاجة لحاجة و polygamy برضه polygamy عايزين نفرق بين تعدد الزيجة وتعدد الزوجات عارفين يعني ايه تعدد الزيجة وتعدد الزوجات تعدد الزوجات محرم على الكل إذا كان البوليجامي دي لكن تعدد الزيجة ممكن واحد مراته تتوفى ياخد غيرها وتتوفى التانية ياخد غيرها فده تعدد زيجة لكن ليس تعدد زوجات فهو محالل للمؤمن العادي ولكن ليس محالل للكهنوت والإكليروس عموما يعني من دياكون فما فوق غير مصرح له إذا توفيت زوجته أن يأخذ أخرى فيبقى بالنسبة له ما فيش لا digamy ولا polygamy لكن لو أخذنا digamy أنه ياخد زوجتين مع بعض يبقى حرام لكن digamy يعني يتجوز بعد ترمله يبقى حلال يبقى فرق بين تعدد الزيجة آسف تعدد الزيجة أيوة وتعدد الزوجات نقطة تانية عايز أقولها وهي ال- القوانين المؤقتة لمقاومة البدع والهرطقات يعني ايه قوانين مؤقتة يعني لما قامت بدعة ماني وبدع وبدع المونتانيين لتحريم الخمر وتحريم اكل اللحوم طلع قانون كنسي يقول لك في يوم العيد لازم تاكل لحم وتشرب خمر عشان تظهر انك انت ضد البدعه لغايه لما انتهت البدعه ما دام انتهت البدعه اصبح دلوقتي لو في يوم العيد ما حدش كل لحمه ولا شرب خمره مش حرام انما ده كان قانون مؤقت لمقاومة البدعة قانون مؤقت لإيه؟ لمقاومة البدعة كذلك ينبغي أنكم تعرفوا القوانين الخاصة من القوانين العامة يعني إيه القوانين الخاصة؟ يعني مثلا قوانين رهبانية مش مطالب بها الكل لأن البعض ساعات يطبق بعض القوانين رهبانية في حياته فيتعب روحه دي اسمها قوانين خاصة واسمها قوانين يعني جزء من قوانين الكنيسة اسمه قوانين الرهبنة لكن مش مطالب به كل أحد حتى في الطقوس يقول لك صلاة الستار للرهبان لكن مش مطالب بها كل أحد في ناس ينطقوها صلاة الستار هي ستار لا ده يا ستار يا كريم دي حاجة تاني هي اسمها veil prayer veil veil يعني يعني ستار او حجاب فدي ب- اللي خاصة بالرهبان مش مطالب بيها كل أحد بيقول تمشيا مع كلام غبطتكم إن زوجة الكاهن أصبحت واحدة من شعبه فلا تزف معه بل تشارك الشعب في استقباله والاحتفاء به ما جايز تقول أنا من شعبه بالإضافة إلى إن أنا زوجته يعني الاتنين مع بعض زي ابنه هو ابنه ومن شعبه لكن كون انه من شعبه ما منعش انه يبقى ابنه وكون ان دي من شعبه ما منعش يمسكه لكن لعله يقصد ان الصفة الغالبة انها واحدة من الشعب وبعدين بيقول ولكن ما رأي غبطتكم في الرأي الذي يقول بأن من حكمة زفها إلى جواره تكون هناك فرصة لتعرف الشعب على زوجة الكاهن التي يمكن أن يكون لها دور معين في خدمة تتعرف عليه في حفلة من الحفلات لكن ما تكونش في زفة رجوعه للكنيسة كأب وراعي إن هي تحشر نفسها في الموضوع ده أحيانا زوجة الكاهن لما تصر على إنها تشترك في الخدمة ساعات بتسبب متاعب ساعات بتسبب متاعب وتعتبر نفسها أم المؤمنين وتبقى حكاية انا ما اديتكوش درس قبل كده السنه اللي فاتت عن زوجة الكاهن نعم طب الحمد لله يعني مش محتاجين نكمل نعم وامتحنتوا فيه كمان وجه فيه سؤال لازم انا كتبته انا مش دريان اتفضل صلي